قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
الرفوف المنتجات الهوان احكم وشوف بالعقل يا إنسان أصناف كتير مالية المكان فيها اللي من صنع الشيطان وفي ايدك انت الاختيار والدنيا أكبر امتحان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات الحقيقة دي آخر حلقة الليلة دي اخر لقاء معاكم وهتوحشوني بجد وكل يوم بتوحشوني لكن المره دي هتوحشوني اكتر وبتمنى ان شاء الله نلتقي في رمضان القادم مع برنامج جديد واتمنى يكون ناجح ان شاء الله واتمنى ان ربنا يجمعنا في الدنيا دايما على طاعته وفي الاخره مع سيد الدعاء وامام النبيين في جنته ودار مقامته انه ولي ذلك والقادر عليه الحقيقه يعني احنا اتكلمنا خلال الشهر كله عن منتجات كتيرة جدا قلنا لازم نقاطعها والله يا جماعة في منتجات تانية أكتر وأكتر لكن أنا مفيش وقت أذكرها برضو محتاجين نقاطعها علشان ربنا يجمعنا في الجنة وربنا يعفو عنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أنا عارف أن يعني اكيد مفيش مسلم على وجه الارض الا جواه خير حتى لو كان كتير مننا واقعين في بعض المنتجات حتى لو ان بعضنا واقع في معظم المنتجات الا ان ان شاء الله انا واثق وعندي حسن ظن بالله ثم حسن ظن باخواني المسلمين ان اللي هيسمع البرنامج ان شاء الله اكيد هيترك المنتجات ديت واكيد هيقاطع المنتجات ديت وهيقبل على المنتجات العظيمه من كتاب الله وسنه رسول الله عشان ربنا يكرمه ويخش الجنه اخويا وحبيبي بركه السمع والطاعه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ليها بركه لا تخطر على قلب بشر آه، امنا زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها قبل ما تكون ام المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم حب يحطم الفوارق الطبقيه بين المسلمين وبين افراد المجتمع فحب يجوز زينب بنت جحش اللي هي بنت عمته اللي هي القرشيه الحسيبه النسيبه الجميله حب يجوزها من مولى من الموالي اللي هو زيد بن حارثه فرفضت زينب بنت جحش وقالت اتزوج مولى من الموالي هذا لا يكون ابدا فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم فكانوا واقفين عند الحق قالت يا رسول الله اترضاه لي زوجا قال أجل قالت إذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها زيد بن حارثة ومكث معها مدة من الزمن ثم حدث بينهما ما يحدث بين الأزواج طلقها زيد بن حارثة وإذا بالحق جل وعلا يأتي بالأمر من عنده سبحانه وتعالى بأن يزوجها من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فكانت تجتمع مع أمهات المؤمنين وتتفاخر عليهن وتقول زوجكن أهاليكن أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات شوف لما هي استمعت لأمر الله ولأمر رسول الله وعلى طول وافقت على الأمر اللي طلبه منها النبي صلى الله عليه وسلم كافأها الله بأن جعلها أما للمؤمنين وزوجة لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عشان كده بقول لك لو قطعنا المنتجات ديت أكيد ربنا هيكرمك زي ما زوج زينب بنت جحش من فوق السبع سماوات إن شاء الله يغفر لك ويسامحك ويرضى عنك من فوق السبع سماوات ويكتب لك الجنة من فوق السبع سماوات بفضل الله سبحانه وتعالى أخويا وحبيبي يمكن بعض المنتجات بعض الناس بيقولوا ما نقدرش نستغنى عنها لكن أكيد لما تعرف أن ده أمر من ربنا وأمر من نبينا صلى الله عليه وسلم لازم تسمع وتطيع في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم ان النبي اخرج سريه وامر عليهم رجلا وقال اطيعوا الامير فمن اطاع الامير فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله الامير حصل بينه وبين الم- الصحابه خلاف فقال لهم احضروا حطبا فأجب- او اجمعوا حطبا فجمعوا حطبا ثم قال اوقدوا فيه النار فاوقدوا فيه نارا ثم قال القوا بانفسكم في النار فهموا بان يلقوا بانفسهم في النار واذا بصحابي جليل قال اربعوا على انفسكم استنوا شويه انما فررنا الى رسول الله من النار يعني احنا دخلنا في الإسلام عشان نفر من النار ولكن انتظروا حتى إذا عدنا إلى النبي واسمع للكلام الجميل حتى إذا عدنا إلى النبي فإن أمرنا النبي أن ندخل في النار أو أن نلقي بأنفسنا في النار ألقينا بأنفسنا في النار خد بالك فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر قال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى قيام الساعة إنما الطاعة في المعروف فإن كان في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا إذا كان الصحابي بيقول لو النبي أمرنا نخش النار هنخش لكن المرة دي احنا بقول لك ده النبي بيأمرك إن أنت تترك النار وتبعد عن النار وتخش الجنة الحقيقة أنا جمعت لكم كل المنتجات حواليا هي على الترابيزة جمعت لكم كل المنتجات اللي احنا اتكلمنا عنها وعايز اقول يا ترى سيبنا ايه من المنتجات ديت تركنا ايه قطعنا ايه اقعد راجع نفسك وانا هراجع معاك المنتجات اللي قلنا لازم نقطعها عشان تشوف موقفك ايه عملت ايه يا ترى اثر البرنامج معاك يا ترى فعلا الحمد لله هنستجيب لامر الله ولامر رسول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم كان اول منتج اخويا وحبيبي وانا براجع في الحلقه الاخيره اللي بنودع فيها هذا البرنامج بقول في الحلقه الاولانيه قلنا لازم نقاطع منتج تسويف التوبه يا ترى في حد فينا لسه ما تبش يا ترى يا جماعه ده ده ممكن الانسان يتوب دلوقتي ويموت في اللحظه دي ويبعث تائبا امام الله ما فيش عليك ولا ذنب ولا خطيئه تبعث يوم القيامه الصحيفه بيضه كلها حسنات بفضل الله الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قلنا المنتج الثاني اللي لازم نقاطعه الظلم حد فينا تحلل من المظالم حد فينا عفى عن اللي ظلمه حد فينا راح للي ظلمه وقال له سامحني يا أخي أنا مستعد أعمل اللي أنت عايزه بس ترضى عني وتسامحني وتعفو عني لأن أنا مش عايز ألقى الله وأنا ظالم يا ريت نكون تحللنا من المظالم الحاجة الثالثة اللي قلنا لازم نقاطعها عقوق الوالدين حد فيكم بس ايد امه وايد ابوه وصالحهم وقال لهم انا تحت امركم في كل شيء الا في معصيه الله انا ابنكم وخدام تحت رجليكم الزم رجليها فثم الجنه حد فيكم عارف ومتيقن ان هو يوم القيامه لن يقبل الله منه فريضه ولا نافله لا صرفا ولا عدلا اذا كان عقا لوالديه ربنا مش هيقبل منه لا صلاه ولا عباده ولا زكاه ولا اي عباده لو كان عقا لوالديه ده كان المنتج الثالث اللي لازم نقاطعه المنتج الرابع قطيعه الرحم ده احنا في شهر ده احنا في شهر رمضان شهر الحب والاكرام والمحبه واللمه والصحبه محتاجين ان احنا نصل ارحامنا نتصل بيهم نسلم عليهم نزورهم نروح نعيد معاهم ربنا يجمعنا واياكم على الخير والحب والطاعه دايما صله الرحم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم وفي المقابل من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره يتمد في عمره فليصل رحمه المنتج الخامس اللي قلنا لازم نقطعه الغيبة الغيبة فاكهة المجالس اخواني وحبايبي بالله عليك امسك عليك هذا ابعد عن اعراض المسلمين اوعى اوعى توقع نفسك في الغيبه بتديلهم حسناتك على طبق من فضه مين يكون غالي عندك لدرجه ان انت تخش النار عشان خاطره مين في الدنيا وصلت غلاوته في قلبك انك تديله كل اعمالك الطيبه وكل اعمالك الصالحه المنتج السادس اللي قلنا لازم نقطعه النميمه مين اللي مش مين اللي لسه ما تبش من النيم من النميمه مين اللي لسه لحد النهارده لسه بيفكر انه يس يس يفسد بين الناس وانه يروح يعمل نميمه بين فلان وفلان عشان يفسد ما بينهم مين ما تبش من النميمه لحد دلوقتي محتاجين نتوب ونقاطع المنتج ده لان المنتج ده من اسباب عذاب القبر هو والغيبه من أسباب عذاب القبر من أعظم أسباب عذاب القبر الغيبة والنميمة اللي بنشعل بيها نار الفتنة بين المسلمين فيشعل على الناس قبورهم ربنا يحفظنا يحفظكم نكف لساننا عن أعراض المسلمين وبلاش نوقع بين الناس يا ريت نصلح بين الناس ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فأنمي خيرا وأنشر خيرا كان المنتج السابع اللي لازم نقطعه الكذب يا ترى لسه بنكذب ولا الحمد لله تركنا الكذب انا عمال براجع معاكم عشان تفتكروا معايا ايوه فعلا احنا اتكلمنا عن المنتج ده ده لازم نقاطعه ان شاء الله من النهارده لا يمكن اكذب شفتوا مع بعض وشفنا مع بعض قد ايه ان الكذاب بيكتب عند الله كذابا من فوق سبع سماوات يترفع عمله يتقال اترفع عمل الكذاب تخيل وشفنا عذابه في القبر عامل ازاي وشفنا عذابه يوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة مسودة مين يتمنى المشهد المشهد ده ربنا يحفظكم عليك بالصدق عليكم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة خليك صادق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ربنا ينفعنا وإياكم بالصدق رقم 8 الرياء هو في حد أغلى في قلبك من ربنا سبحانه وتعالى بقى أنا أعبد ربنا وأرائب العبادة ديت الناس عشان يشوفوني ويثنوا عليا طب ليه أنت شفت أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة التلاتة كانوا مرائين قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد في سبيل الله محتاجين نقاطع الرياء محتاجين نستحضر مع كل عمل العمل ده ابتغاء مرضاتك يا رب أنا بعمله ابتغاء مرضاتك أنا بعمله من أجلك يا رب مش رياء ولا سمعة ولا حبا لثناء الناس أنا بعمله بإخلاص يا رب العالمين المنتج التاسع اللي كان لازم نقطعه سوء الخلق معقولة مسلم يحب ربنا ويكون أخلاقه وحشة مين يقول الكلام ده ده المسلم بسام المحيّة زي ما النبي كان بيعمل تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة ده المسلم ما شاء الله يعني لسانه بينقط الشهد ما يقولش غير الكلام الطيب ينتقي أطايب, أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر خدت بالك فمحتاجين حسن الخلق يعني ما من عمل أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق وإن رجل حسن الخلق لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم كان من ضمن المنتجات اللي محتاجين نهجرها ضروري جدا هجر القرآن معقولة لحد الآن ما فتحتش كتاب الله امسك كتاب ربنا تمسكوا بهذا الكتاب فإن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا كتاب المولى عز وجل منهج حياة يضمن لك السعادة في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى كتاب ربك حبيبك سبحانه وتعالى دي كان بعض المنتجات وهنكمل مع بعض بقية المنتجات اللي قلنا لازم نقطعها ولكن بعد فاصل قصير جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فوق الرفوف المنتجات ألوان احكم واشوف بالعقل يا إنسان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله الذي لا إله غيره بحبكم في الله وبتقرب لربنا بحبكم وأسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله تعالوا حبايبي نشوف بقية المنتجات اللي احنا قلنا لازم نقاطعها قلنا التبرج وقلناه في درسين لأن أهمية الموضوع كان في غاية الخطورة خايفين على كل أخت مسلمة يعني بنعزها في الله وبنعتبرها أخت لينا غالية وجوهرة جوهرة مكنونة جوهرة ثمينة جدا وغالية في ظل هذا الدين محتاجين انها تلبس حجابها قلنا لها ابعدي عن التبرج ربنا ربنا يحفظك المولى عز وجل بيقول لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين اللي انت منهم يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين اكيد ان شاء الله هتستجيب ان شاء الله للنداء ده واكيد هتخرجي من الشهر ده باحجابك ان شاء الله عشان تقولي للدنيا كلها انا بفتخر ان انا مسلمه محجبة بفضل الله اتكلمنا عن المنتج رقم 12 وقلنا الزنا ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين كان لازم منتج كتير من الشباب اللي واقعين في الزنا وفي الزواج العرفي انهم يقطعوه عشان كده من اهميه الموضوع اتكلمنا عنه في درسين كاملين قلنا ابعدوا يا شباب ابعدوا عن الزنا ربنا عافينا وعافيكم الزانب يعاقب في الدنيا دقه بدقه ولو زدت لزاد السقه عياذا بالله وشوف عذابه في القبر عامل ازاي وشوف يوم القيامه هيحصل له ايه ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين ويرزق كل الشباب المسلمين وكل بنات المسلمين العفاف يا رب العالمين رقم 13 قلنا الحقد والحسد بتحسد اخوك على ايه ان كنت بتحسده على نعم الدنيا وهو من اهل الجنه خد بالك فاللي هياخده في الجنة أعظم مليارات المرات مما في الدنيا وإن كنت بتحسده هو من أهل النار فكيف تحسد إنسانا من أهل النار اوعى تحسد حد واوعى تحقد على حد أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقدر الأرزاق فاوعى تعترض على أمر الله سبحانه وتعالى قلنا بعد كده يا جماعة صحبة السوء يا شباب ويا بنات صحبة السوء اللي ياما ضيعت شباب صحبة السوء اللي ياما خلت شباب ينتكسوا صحبة السوء اللي ياما منعت شباب كتير ان هم يلتزموا نبعد عن صحبة السوء لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي يعني الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل قلنا من ضمن المنتجات برضو اللي لازم نقطع حب الانتقام سامح سامح واعفو ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ربنا هيعزك في الدنيا وفي الآخرة لو أن أنت عفيت عن أخوك المسلم وفرجت همه وقلت له أنا سامحتك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ربنا يسامحنا ويسامحك يعني الإنسان لما بيسامح ربنا بيسامحه ولما بيعفو ربنا بيعفو عنه ارحمه وترحمه واغفره يغفر لكم قلنا من ضمن كمان المنتجات اللي محتاجين ان احنا لازم نقاطعها أكل الحرام معقولة مسلم يأكل حرام والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به إيه يعني التمس اللقمة الحلال والله لو كانت قليلة أخويا وحبيبي هيبقى فيها البركة ولو كانت كتيرة ومن الحرام هتنزع منها البركة وهي في النهاية لقمة وهتعدي وربنا يكرمنا ويكرمك ويجمعنا وإياك في الجنة إن شاء الله من ضمن المنتجات اللي برضه قلنا لازم نقاطعها سوء الظن اوعى تسيء الظن خصوصا لو كان سوء الظن ده بالله انك تسيء الظن بالله دي مصيبه كبيره جدا ان انت تسيء الظن بالله يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصانا وقال لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وكذلك سوء الظن بالمسلمين اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم وقلنا ايضا من ضمن المنتجات اللي احنا محتاجين نقاطعها ضعف الهمه معقوله لسه ما عندكش همه معقوله لسه ما اتحركتش معقوله الدم ما فرش في جسمك ان انت تقوم وتخدم دينك وتخدم بلدك وتخدم اسرتك وتخدم نفسك وتقوم وتحفظ القران وت- وتصلي وتعبد ربنا وتعمر الكون عايزين همتك عاليه مش انك انت بس عايز تبقى واحد من ضمن الناس اللي عايشين لا لازم تكون من ضمن الناس اللي سبقوا واللي انتجوا واللي بذلوا واللي عمروا بلدهم وفي نفس الوقت لما تحلم بالجنه مش اي حته في الجنه احلم بالفردوس الاعلى فاذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى فانه اوسط الجنه واعلى الجنه ومنه تفجر انهار الجنه وسقفه عرش الرحمن جل وعلا من ضمن المنتجات برضه اللي قلنا نقطعها الكبر معقولة؟ ده النبي بيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر معقولة أنا كمسلم يكون عندي كبر أتكبر على مين على الله أرفض أن أنا أسجد لله أتكبر على الله أرفض أقرأ في كتاب الله أ- أتكبر على الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرفض أن أنا أنقاد لسنة النبي أتكبر على الناس ليه هو انا ايه ده انا انسان ضعيف مسكين ومحتاج ان انا اذل نفسي لله ربنا قال واسجد واقترب قرب كل ما تنزل تحت كل ما تطلع فوق من تواضع لي هكذا رفعته هكذا من ضمن المنتجات اللي قلنا لازم نقطعها التطير معقولة أنا كمسلم شايف الحياة كلها بنضارة جميلة شفافة شايف الدنيا حلوة شايفها خضرة وشايف الآخرة جميلة وشايف نفسي إن شاء الله ربنا هيكرمني بحسن ظني بالله وبعمل اللي بقدمه خالصا لوجه الله إن أكون مع النبي في الجنة إن شاء الله معقولة أنا ممكن أتشائم من أشياء معقولة أنا أشك في إن أي شيء في الكون لا يحدث إلا بقدر الله كل شيء في الدنيا لا يدور إلا بقدر الله إن كل شيء خلقناه بقدر واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف كم من ضمن المنتجات اللي قلنا لازم نقاطعها الجحود وعدم الوفاء معقولة نبيك هو سيد الأوفياء وانت ما انتش وفي ازاي ما انتش وافي لربنا ما انتش وافي لخلق الله خلي عندك وفاء معقولة مسلم يعيش وهو جاحد لا يرى لأحد عليه فضلا أبدا بالعكس ده انت لابد ان انت تعلم قول المولى عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت اوعى تنسى فضل الناس من لم يشكر الناس لم يشكر الله من ضمن المنتجات اللي قلنا ان احنا لازم نقاطعها الاشاعه ترويج الاشاعات وقذف المحصنات اياك اخويا وحبيبي تقذف محصنه اياك تقذف محصن اياك تقول فلان بيعمل وفلان بيسوي اياك تنشر اشاعه اياك تتتبع الكلام اللي بينشر على الجرائد الصفراء او على النت او على الفضائيات الهابطه وتنشر الكلام دوت وتروج اشاعات وتلوث سمعه ناس اطهار اشراف اوعى اوعى طهر لسانك عن الخوض وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون قلنا من ضمن المنتجات اللي عايزين نقطعها السخريه والاستهزاء قلت لك اخويا وحبيبي والله لا يعلم قدر العباد إلا رب العباد قد يكون إنسان بسيط أو فقير أو مريض أو ضعيف أو صاحب نسب قليل أو إنسان بسيط جدا جدا وقد يكون من الذين لو أقسموا على الله لأبر الله قسمهم رب أشعف أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر أخويا وحبيبي لا يعلم قدر العباد إلا رب العباد عامل الناس كلها سواسية عامل المدير معاملة طيبة وعامل الغفير معاملة طيبة عامل الفقير معاملة طيبة والغني معاملة طيبة اه انزلوا الناس منازلهم لكن تكون المعاملة للكل معاملة طيبة ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين وكان اخر منتج اتكلمنا عنه وقلنا لازم نقطعه البخل والشح معقولة مسلم ويكون بخيل ايه ده عنده سوء ظن بالله فاكر ان هو لما ينفق ربنا مش هيعطيه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة معقولة أكون أنا إنسان بخيل وربنا سبحانه وتعالى وعدني بالرزق وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون خويا وحبيبي أختي الفاضلة أهي المنتجات حوالينا هيت يا ريت الكاميرا لو تجيب كل المنتجات اللي حواليا ونشوف قد إيه منتجات محتاجين فعلا نقاطعها أنا لو بإيدي دلوقتي لولا إن إحنا في برنامج كنت طرحت كل المنتجات ديت على الأرض وقلت لازم نقاطعها ولازم نخرجها من حياتنا لا يمكن نعيش مع هذه المنتجات إما المنتجات اللي إحنا محتاجينها محتاجين نعيش مع الصدق مع الوفاء مع الإخلاص مع اليقين مع التوكل مع الثبات مع مع مع مع الكتاب مع السنة مع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حقيقي عشت معاكم أيام جميلة جدا وأشكر كل القائمين على قناة اقرأ المباركة وبشكر إخواني وأحبابي وبشكر أخويا الأستاذ إيهاب إيهاب درة وبشكر أخويا الأستاذ شريف أحمد سمير المخرج الجميل بتاعنا وبشكر كل بشكر كل إخواني بشكر كل إخواني اللي واقفين ورا الكاميرات ومهندس الصوت وبشكر كل القائمين على القناة على الجهد اللي بذلوه حقيقة يعني عشان نقدم لكم الحلقات ديت يعني تعبنا كتير وكنا كل يوم بنصور ع- يعني خمس حلقات علشان نقدر نوصل لكم السلسلة ديت وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين وقد إيه والله والله الذي لا إله غيره ما قلت هذا الكلام تبكية لأمتي التي أتقرب إلى الله بحبها ولكن قلت هذا الكلام من باب النصيحة من باب الدين النصيحة نصحت إخواني وأخواتي علشان نقاطع المنتجات ديت عشان نتخلص من المنتجات اللي ممكن توصلنا لعذاب الله وللنار ولغضب الله وسخطه وحسيت إخواني على منتجات تقربنا من ربنا وتخلي ربنا يرضى عنا سبحانه وتعالى وتقربنا من النبي يوم القيامة ألا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبعدكم إلي وأبعدكم إلي أبعدكم مني وأقرب وأبعدكم عني منزلة يوم القيامة الثرثرون المتشدقون المتفهقون قالوا ما المتفهقون يا رسول الله قال المتكبرون أخويا وحبيبي أكيد لنا ولن تكون عندي كبر عن قبول الحق إن شاء الله هنسمع وهنطيع وشعرنا سمعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أكيد هيكون شعارنا كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هيكون شعارنا وعجلت إليك رب لترضى بشكركم وبحبكم في الله وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا ينفعكم بهذه السلسلة وربنا يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين إن شاء الله نلقاكم بعد رمضان مع ليلى في بيت النبي ربنا يجمعنا مع وإياكم إن شاء الله مع الحبيب محمد في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش كل شيء فانك بيلمع من ذهب قرب وجرب وانت هتشوف العجب ما تقولش ليه وازاي حصل اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان فوق الرفوف المنتجات الوان احكم واشوف بالعقل يا انسان الدنيا سوق وانت وانا نبقى الزبون صح صح وفوق شيل الرماد من على العيون الامر مش محتاج سكات قطع معانا المنتجات وتوب واندم على اللي فات